بسم الله الرحمن الرحيم احنا اتكلمنا على تقسيم رسائل بولس ده اهي وبعدين الاقتباس بتاع فهيم عزيز في المدخل للعهد الجديد بيقول يعتبر رسول بولس اهم شخصيه ظهرت في تاريخ المسيحيه بعد المسيح نفسه وقلنا ان هما ثلاث شخصيات الاسكندر الاكبر وبولس والمسيح غالبا بولس بياخد رقم واحد ساعات الاسكندر بياخد رقم واحد وقلنا الاسكندر بياخد رقم واحد عشان هو اللي عمل اللغه اليونانيه اللي كتبه العهد الجديد كتبوا بيها واستخدمها بولس وغيره يعني فهم بيقولوا يعني مين اكتر واحد كان له تاثير يعني المهم ولقد وضح في خدمته الواسعه المتصله وغيرته المتقده للعمل الذي يقوم به وكتاباته الكثيره انه الرجل الذي استطاع ان يفهم عمل سيده ويفسره اكثر من اي رجل اخر فقلنا عمل سيده ده اللي هو ايه موضوع انه اتصلب يعني هو فهم ليه المسيح اتصلب يا سلام في بعض العلماء ودي مشكله كنا اتكلمنا فيها لو معاكوا هو فين الشنطه بتاعته يا زيزو فين ال بتاع الرسومات ده اهي الرسومات الشرح دي في اخر واحده خالص اخر واحده خالص بتاعت مصادر نص لا قبل القبل الاخيره الاناجيل الاربعه تمام احنا كنا شرحنا قبل كده ان ايه في حاجه اسمها علشان خاطر المصادر تكون تاريخيه وموثوق فيها يعني انهي مصادر ليها اكثر موثوقيه فقلنا ان في وقت وقوع الحدث وبعدين في وقت تدوين الحدث فقلنا مثلا ايه لو جينا بقى على حياة المسيح عليه السلام ففي وقت ايه طفولة المسيح دي موجودة في الإنجيل بتاع لوقا وفي الإنجيل بتاع متى تمام مجرد تفاصيل صغنونة حتى مش كتير وبعدين في مسافة 33 سنة تقريبا حصل ايه بحسب الإيمان المسيحي بداية دعوة المسيح تمام من هو كان عنده 30 سنة وهو كان عنده 30 سنة يعني دي عنده 30 سنة وبعدين ايه قعد 3 سنين 33 سنة تمام وال 30 دي قلنا دي اللي مذكورة في انجيل لوقا لما كان عنده حوالي 30 سنة مش عارف مين بدأ يكرز ومش عارف مين هم بيقولوا قعد حوالي 33 سنة أول واحد كتب في العهد الجديد مين؟ بولس مين قال الرقمين دول؟ إيه؟ أنهي رسالة اللي كانت 50 و 55
بين 50 و 55 اللي هي رسالة الأولى للتسالونيك
دي قريتها فين؟ لا أنا قلت 61 ميلادية المهم هو غالبا تعالى طيب نفتح مرجع بسرعة ونشوف أول حاجة كتبها بولس هي رسالته إلى تسالونيكي نفتح كده كتاب فهيم عزيز المدخل إلى العهد الجديد أهو المدخل للعهد الجديد الدكتور فهيم عزيز نبص في الفهرس عنده علشان نطلع إيه كتب ايه عن رسالة بولس الى تسالونيك الاولى الانجيل والرسائل انجيل سفر لا الرسائل الرعوية لا اهو رسائل الرحلة الثانية الرسالتان الى كنيسة تسالونيكي دي في صفحة 353 ماشي الرسالتان إلى تسالونيكي مش عارف مين كذا كذا كذا كذا كذا آه، ثواني لماذا كتبت الرسالة مضمون الرسالة ويكتب على طول ساعات الكتاب ده متعرفش تطلع منه المعلومة بسهولة يعني اهو هذه الرسالة كتبت الرسالة الثانية هذه الرسالة كتبت بعد الرسالة الأولى ولم يكن قد مضى عليها أكثر من شهرين أعني سنة خمسين ميلادية ويلوح أن الرسول مش عارف سلوان السيلان طيب يعني برضو حوالي سنة خمسين عاوز أبص على مرجع تاني الكتاب بتاع بارت إيرمان اسمه العهد الجديد The New Testament ثانية واحدة اهو آه، في تويتس The Gospel according to مش عارف مين The Gospel according to The Gospel the historical the- the transmission. آه. رسالته لتسالونيكي الأولى بيقول ايه it is usually dated to about the year 49 CE يعني حوالي سنة 49 آه، ميلادية that is some 20 years after Jesus death it's written ماشي يبقى تسالونيك الأولى سنة آه، 49 تسالونيك الثانية سنة 50 كويس ماشي حلو حلو
أولها بقى يبقى الأولى هي تسعة 49 ميلادية الفرق الزمني ده قد ايه 33 و 49
16 سنة
16 سنة وبعد ما بولس خلص رسايله اول انجيل اتكتب كان امتى انجيل انجيل مرقس سنة 65 75 وبعدين انجيلين تانيين اللي هما آه، لوقا ومتى 75 و 85 وبعدين اخر انجيل اتكتب اللي هو يوحنا اللي هو 95 ل 100 كويس أهو. المشكلة هو فهيم عزيز بيقول ان بولس آه، اكتر واحد قدر يفهم عمل سيده تمام بولس لما بنيجي نشوف الرسائل بتاعته علشان نطلع منها معجزات للمسيح او اقوال المسيح او افعال المسيح مش بنلاقي فيها اي حاجه من دي مش بنلاقي غير بعض الاقتباسات البسيطه لكلام المسيح وفي منها اقتباسات لكلامه مش بنلاقيه في الاناجيل الاربعه اصلا واهم حاجه طبعا بالنسبه له انه اتصلب ومات وقام من الاموات فبعض العلماء اللي هم بيشتغلوا في موضوع ال Historical Jesus ده Historical Jesus اللي هو يسوع التاريخي يعني المسيح عليه السلام او يسوع بحسب التاريخ كان ايه بالظبط المفروض اصح مراجع تاريخيه يرجعوا لها هي الاقرب لوقت الحدث تمام فهم بيشوفوا اول واحد عندنا كتاباته بعد المسيح عليه السلام هو بولس المشكله ان احنا ما بنلاقيش في رسائل بولس اي حاجه تفيدنا من ناحيه ايه مساله يسوع التاريخي ده فالمسافه الزمنيه بتكبر اكتر لغايه اقدم انجيل اللي هي 65 بقى 33 آه، ناقص 65 حوالي 30 سنه 32 سنه فدي مشكلة يعني هو بولس ما اهتمش لا بأعمال لا لا آسف لا بأقوال ولا بالمعجزات اللي عملها ولا بالوعظات اللي المسيح قالها ولا حاجة من دي كل اهتمامه كان بموضوع الصلب الموضوع ده احنا قلنا ان هو راجع لفهم بولس بخصوص التبشير بالمسيحية اللي هو النص اللي بيقول في سفر روميا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله أو بكلمة المسيح أو بكلام عن المسيح وقلنا أن من خلال السياق المعنى الأصح هو أن الإيمان بالخبر والخبر بكلام عن المسيح أو على المسيح يعني بيحكي عنه حكايات والحكاية اللي هو بيحكيها هو أنه اتصلب ومات وقام من الأموات عشان يغفر لنا خطايانا وعلشان ربنا بيحبنا وعلشان ندخل الجنة والتبرير مجانا والأفلام دي كلها طيب هنا برضو وكان اسم الرسول شاول مش عارف ايه قرينا النصوص دي طيب اول ذكر لبولس في اعمال الرسل في اخر الاصحاح السابع ثانية واحدة. ايه رجم استفانوس من اول عدد من اول 7 54 بيقول فلما سمعوا لهذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه لما استفانوس خلص الوعظة بتاعته اليهود راحوا آه، اتضايقوا منه واتخنقوا منه وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ما تفهمش بقى ايه المقصود برأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله طيب فقال ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحده واخرجوه خارج المدينه ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول هو ده اول ذكر لبولس فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي ودي بقى فيها حوار يعني ايها الرب يسوع اقبل روحي يعني يسوع هو الاله اللي بيقبل ارواح الاموات لا مش ده المقصود من النص المقصود من النص ان انا بذلت روحي من اجلك ومن اجل دعوتك فاقبلها يعني تكون مقبوله وعملي مقبول زي ما ايه مثلا ان انت آه، تت- آه، تموت في سبيل آه، نشر سنه معينه فتتمنى ان يوم القيامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ي- يعني يكون هذا العمل هو راضي بيه ويقبله منك ما يكونش حاجه ع- في باطل او حاجه زي كده ايها الرب يسوع اقبل روحي اقبل روحي ثم جثى ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه واذ قال هذا رقد طبعا يا رب لا تقم لا تقم لهم هذه الخطية شبه النص بتاع لوقا 23 34 عليه خلاف في المخطوطات اللي المسيح بيقول فيه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون النص ده مش موجود في أقدم المخطوطات في بعض العلماء بيقولوا إن النساخ أضافوا هذا النص تأثرا باللي قاله ستيفانوس لما جه يموت فهم قالوا اكيد استفانوس ما اتعلمش الكلام ده من دماغه اكيد يسوع قال الكلام ده في بعض العلماء بيقولوا ان العباره دي اللي قالها المسيح يا ر- يا يا رب اغفر لهم او يا أبا اه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون النص ده بع- معظم العلماء بيقولوا النص ده كان عباره عن تقليد شفهي الآباء نقلوها لكن ما كانتش مدونة في الإنجيل فبعض العلماء آه، قالوا إن استيفانوس اتعلم اللي هو قاله ده من الكلام اللي قاله المسيح على الصليب لكن لم يكن مدونا في الأناجيل ففيما بعد النساخ راحوا إيه؟ أضافوا هذا التقليد الشفهي إلى نص الإنجيل وده امر وارد عند النساخ ومكرر في اكثر من مشكله نصيه ان يقول لك مثلا قصه المراه الزانيه قصه حقيقيه فعلا وحدثت لكنها من ضمن تقليد شفهي مسلم من الاباء عن المسيح ان في ناس فعلا شهدت الواقعه دي وده كان من ضمن القصص المرويه عن المسيح شفاهه وفيما بعد أدخلوا هذا التقليد الشفهي ضمن الإنجيل يعني هو المفروض مش ضمن نص الإنجيل إضافة عليه لكنه فعلا حصل في بعض العلماء بيقولوا كده المهم يعني في الآخر في أول الإصحاح الثامن بيقول إيه وكان شاول راضيا بقتله وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل وحمل رجال أتقياء استيفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة وأما شاول سفاك الدم ده هو، فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن يعني ايه وكان شاول يسطو على الكنيسه هو لا ما ينفعش تتفهم كده ليه هو كان في كنيسه يعني مبنى يدخلها طيب عاوزين نشوف بقى الترجمات التانية بتقول ايه في النص بتاع وكان شاول يسطو على الكنيسه دي اعمال الرسل 8 3 آه، النص ده جامد على فكرة وانا حاطه هنا في الملزمة فين آه، مش مشكلة ندور عليها لكن انا حاططها نبص كده ترجمة الحياة بتقول ايه واما شاول فكان يحاول ابادة الكنيسة يعني عاوز يشيل المسيحيين من على وجه الارض مش يسطو على الكنيسة ده نصب واحتيال من ترجمة الفان دايك الى- العربية المشتركة بتقول وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة عاوز يخربها خلي بالك ده برضو نقطة مهمة ان شاول كان عايز يخرب الكنيسة او زي ما اليسوعية بتقول اما شاول فكان يفسد في الكنيسة يعني ايه يفسد في الكنيسة ايه المقصود بالكنيسة جماعة المؤمنين الكنيسة معناها جماعة المؤمنين طب هو عاوز يفسد جماعة المؤمنين يعني عاوز يعمل لهم ايه يبوظ تعليمهم ويبوظ ايمانهم الكلام ده له علاقة بالنص اللي موجود في اعمال الرسل إيه كام ثانية واحدة ايوه أعمال الرسل تقريبا 25 لا 24 5 لما اليهود قبضوا على بولس وقالوا له إيه فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين وقد شرع أن ننجس الهيكل أيضا أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا فموضوع أن هذا الرجل مفسدا يعني إيه؟ يعني بيفسد على الناس عقائدهم بيخليهم يزيغوا عن عقائدهم السليمة الكلمة اليونانية اللي تم استخدامها في النص ده إلومينيتو إلو ماي نيتو إلو ماي نيتو يعني إيه ἐλυμαίνετο في بعض العلماء بيقولوا ἐλυμαίνετο دي جاية منها ال- جه منها الكلمة الإنجليزية eliminate يعني إيه كلمة eliminate يعني يمحو إيه يعني يحدد مين او يحدد حاجه eliminate يعني ي- ي- يبيدوا دي معناها تمام فيبقى احنا قصاد إيه، غالبا الترجمه الصحيحه هي ايه ايه دي تتنطق اهي ἐλυμαίνετ ἐλυμαί νετο ἐλυμαίνετο ἐλυ هي لو, لو انا كتبت المقابل لحروفها بالظبط الو ماي نيتو الو ماي نيتو
زي الكلمه الموازيه لكلمه فتنه ايه
الموازيه لكلمه يفسد او ينجس اه هي دي اه اللي هي ال- النص بحسب الفان دايك بيقول ايه كان يسطو لا هي الكلمة اليونانية ἐλυμαίνετο فالترجمة الأصح هي ال- الحياة إبادة الكنيسة أو ممكن العربية المشتركة يسعى إلى خراب الكنيسة ممكن كلمة يفسد برضو شغالة مفيش أي مشكلة يعني الكلمة اليونانية ἐλυμαίνετο دي مكتوبة في قاموسين مشهورين في قاموس اسمه سترونج وفي قاموس اسمه ساير قاموس سترونج ده بيضع لكل كلمة عبرية أو لكل كلمة يونانية في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد رقم يعني ايه يعني لو كلمة عبرية بيكتب H ورقم بيبتدي من واحد لكذا فانت مثلا في بعض الترجمات انجليزية بتبقى ايه النص الانجليزي جنب كل كلمة انجليزية رقم السترونج بتاعها فانت تقوم فاتح في القاموس مثلا ت- تقرا مثلا في في ترجمة الملك جيمس بارقام سترونج فبيقول مثلا ايه laid waste laid waste دي الترجمة الإنجليزية المقابلة ليسطو أو يفسد أو أو يبيد laid waste دي مكتوب جنبيها G 3075 يعني الكلمة دي أصلها يوناني بتاخد رقم سترونج 3075 لما نفتح بقى قاموس سترونج ده ونشوف G 3075 نلاقي ان اصلها الكلمة آه، λυμαίνομαι آه، λυμαίνομαι λυμαίνομαι المهم هو في الاخر بيقول لك ممكن تيجي بمعنى يوسخ فلس يفسد يعني يبوظها فعلشان كده في بعض الترجمات بتقول ايه آه، يفسد الكنيسه في بعض العلماء بيقولوا لا آه، الكلمه دي هي اللي جت منها الكلمه الانجليزيه eliminate يعني يقصد مين عاوز يخلص عليها يعني تمام النصوص اللي زي كده بتفيدنا لو احنا عاوزين نحاول نفهم يعني لو كان فعلا بولس انحرف انحراف كبير جدا عن اللي كان عليه المسيح عليه السلام وهو كان من ضمن نواياه اصلا انه يفسد الكنيسه يعني يبوظ عليها معتقداتها وكده ممكن تكون دخول المسيحيه دي نوع من انواع الايه؟ تمثيليه يعني عشان خاطر يقدر يفسد الكنيسه من داخلها لما ما قدرش يفسدها وهو خارجها يعني. طيب يبقى دي دي نصوص مهمه اول حاجه لا- بناخد بالنا عن بولس قبل ما يبقى مسيحي انه كان حاضر وقت قتل استيفانوس وانه كان راضي بقتله وانه كان يسطو على الكنيسه آه، ي- يا اما يفسد الكنيسه يا اما يبيد الكنيسه وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن يعني كان عامل زي امن الدوله كده بياخدهم ويعتقلهم يعني طيب في بقى إيه كلام تاني عن بولس في رسائله ايه في في في رسائله وفي المرات اللي هو اتكلم فيها قصاد الشعب تعالوا كده نبص على المرتين اللي هو اتكلم فيهم قصاد الشعب لما اتقبض عليه في الاصحاح 22 من اعمال الرسل اوله خالص بيقول ايه أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا احتجاجي الآن لديكم فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى يعني بيكلمهم بالعبري فالناس قدرت يعني ده راجل تبعنا يعني ومننا وعلينا فنسمعه فقال شايف فقال دي تبع ايه العدد اتنين فخلى التقسيم يعني على مزاجه مش مشكله أنا رجل يهودي ده بيتكلم عن نفسه أنا يهودي ولدت في طرسوس كيليكية فين طرسوس دي؟ إيه؟ نروح للخريطة هتلاقي في كيليكية دي حتة هنا في تركيا حتة في تركيا هنا في آسيا يعني تمام آه رحلة بولس الثانية أو الت... أو الأولى حتى هتلاقي كيليكية موجود في الأولى لو رحت رحلة بولس الأولى هتلاقي ترسوس دي جنب أنطاكيا هنا تمام أدي ترسوس أهي فهو يعني كان من الحتة دي ما هواش من أورشليم ولا حاجة تمام طيب هو بيقول بقى ايه انا رجل يهودي ولدت في ترسوس كيليكيه فترسوس ده اسم المدينه كيليكيه ده اسم المقاطعه يعني ف- دي م- مكان في اسيا غالبا ايه إيه، في حته قريبه من تركيا دلوقتي يعني ولكن ربيت في هذه المدينه هذه المدينه اللي هي ايه اورشليم مؤدبا عند رجلي غملائي على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم غملائيل ده له ذكر في أعمال الرسل امتى ايه اه في أعمال الرسل خمسة 34 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب تمام ده غملائيل ده معلم للناموس فهو ايه بولس تلميذه يعني ولكن رب ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم واضطهدت هذا الطريق حتى الموت يا أنهي طريق اللي بيتكلم عنه ده المسيحية يقصد ال- ال- مذهب المسيح دين المسيح كان بيضطهدوا حتى الموت يعني ايه حتى الموت انا اموت ومشروط لا لا لا لا تعال نبص على الترجمات 22 4 اعمال الرسل لا هم مش مترجمينها غلط بس انت مش فاهم من الترجمه الوحشه الح... الح... ترجمة الحياة بتقول فاضطهدت ح... هذا الطريق حتى الموت ماشي في العربية المشتركة واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت واضطهدت تلك الطريقة حتى الموت برضو لغاية دلوقتي مش مبين طيب الإنجيل الشريف فاضطهدت أتباع هذا الطريق حتى الموت يعني إيه لغاية ما يموتهم تمام فزي استفانوس كان راضي بقتله فايه يعني كان بيمسك في العيال يعذبهم لا يسيبوا دينهم يا يخلص عليهم ده المعنى فده بيوضح لك قد ايه بولس كان قتال قتله انه المشكله بالنسبه له هو بيحارب دين بيحارب مذهب دين المسيح ده هو انا بحاربه زي ما قال ايه في الاصحاح ال- السابع او ب- اسف بدايه الاصحاح الثامن انه بيقول ايه وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن فبيعتقلهم امن دوله بالظبط فيقوم واخده بقى في المعتقل هتسيب دينك ده ولا هفضل مكهربك وعلقك ولغايه ما اخلص عليك هنا هندفنك هنا فهو بيقول واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء يعني ما سبتش رجاله وحريم بنقبض عليهم واي حد مؤمن او تابع لهذا الطريق او هذا المذهب او هذا الدين اه ب- بخلص عليه في بس نقطه عاوز اقراها إيه اه قبل ما يؤمن اه طيب خلاص ماشي وبعدين كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا يعني الكلام اللي أنا بقول عليه ده يشهد لي فيه رئيس الكهنة وجميع المشيخة ان انا كنت باخد الاذن منهم ان انا اروح اتتبع الناس من بلد لبلد اقبض عليهم وارجعهم تاني عشان يتحاكموا والمهم بقى حصل ايه وهو في الطريق الى دمشق فحدث لي وانا ذاهب خلينا ننفض للجزء ده دلوقتي نبقى نقراه بعدين ادخل بقى على ايه الوعظه الثانيه لبولس قصاد الناس في الاصحاح 26 اوله خالص في اعمال الرسل بيقول ايه فقال اغرباس لبولس ماذون لك ان تتكلم لاجل نفسك حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس اذ انا مزمع أح- ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود لا سيما وانت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود لذلك التمس منك ان تسمعني بطول الانات يعني ايه صبرك عليا وانا بتكلم فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا يعني إيه؟ يعني لو قال لك في مذهب فقهي هو الاشد وهو الاكثر يعني آه، في نوع من انواع التعصب او القوه يعني بيضيق على نفسه انا بقى كنت من اكتر اليهود تعصبا اللي هو الايه عشته فريسيا فده برضو ايه بيو- بيوضح لنا ان بولس كان في نوع من انواع ال- التعصب والتشدد يعني والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا الذي أسبقتونا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن الله إن, إن أقام الله أمواتا فأنا ارتأيت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيره مضاده لاسم يسوع الناصري يعني ايه تعالوا نشوف ترجمات تانية كده إلى سؤال يقول أما أنا فكنت أرى واجبا علي أن أقوم اسم يسوع المصري من قوامة شديدة.
في هنا ايه دي 26 9 نعمل مقارنة الحياة بيقول ايه يجب ان ابذل غاية جهدي لأقاوم اسم يسوع الناصري الحياة أن يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي اليسوعية أن أقاوم اسم يسوع الناصري مقاومة شديدة الإنجيل الشريف لأعارض اسم عيسى الناصري برضه مفيش مشكلة عيسى الناصري والإن- والترجمة البوليسية بتقول إيه؟ بتقول آه، علي ان اقاوم بكل وسيله اسم يسوع الناصري يعني بيقاوم المسيح ودعوته ما هو الم- المقصود من اسم يسوع المسيح مش معناه يعني اسمه او شخصه ما كان المسيح اترفع خلاص هو يقصد اي حد تابع له وبيبشر بيه وهكذا فبيقول أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري وفعلت ذلك أيضا في أورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك يعني إيه؟ آه لما بيجي نشوف ن- نعمل فيه ايه ده نكهربه ولا نعلقه ولا نقتله ولا ن- طب نعمل قرعه ونشوف هنعمل فيه ايه طب تعالوا كده نبص النص ده رقم كام في الاصحاح فهو بيقول ايه في الحياه بيقول ايه فالقيت في السجن عددا كبيرا من القديسين وكنت اعطي صوتي بالموافقه عندما كان المجلس يحكم باعدامهم يعني المقصود ب- بحته ايه, إيه و- ولما كانوا يقتلون القيت قرعه بذلك يعني انا هنقول عاو- نموتهم ولا نعمل فيهم ايه فهم انا قايل نموتهم يقتلون تر- الترجمة العربية المشتركة بتقول ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم واليسوعية وكنت موافقا لما اقترع على قتلهم بالإنجيل الشريف بتقول وعندما كان يحكم المجلس على أحدهم بالإعدام كنت أعطي صوتي بالموافقة على الحكم يعني هو كان إيه عاوز يقول لك إن أنا كنت أقصى درجة في ال- في المحاربة ممكن نجلدهم نسجنهم نموتهم أنا أدي صوتي إن- نموتهم على طول ونخلص عليهم فبيقول ايه وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيره واضطرهم الى التجديف يعني ايه واضطرهم الى التجديف يعني اخليهم يقولوا كفر يكفروا بدينهم طيب تعالوا نبص على الترجمات التانية برضو في النص رقم 11 بيقول ايه وكم عذبتهم في المجامع كلها لأجبرهم على التجديف في العربية المشتركة وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم وفي اليسوعية وكثيرا ما عذبتهم متنقلا من مجمع إلى مجمع لأحملهم على التجديف الإنجيل الشريف وكثيرا ما ذهبت إلى بيوت العبادة لأعذبهم وأحاول أن أجبرهم على الكفر يا سلام يشرب الضباط
فهو واضح ده كان بيحارب دين وكان بيحارب معتقد وكان بيحارب المسيح كان زي ما قال اني ب- بضطهد دين المسيح او طريق المسيح حتى الموت زي ما هو بيقول هنا كمان ان لما يجي يقترعوا نعمل فيهم ايه بدي صوت ان هم يموتوا وكنت بعذبهم مرارا واضطرهم الى التجديف او الى الكفر واذ افرط حنقي عليهم يعني خلاص اتخنقت منهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج يعني انفيهم من البلد ولما كنت ذاهبا في ذلك الى دمشق كذا كذا كذا دي مش مشكله نبقى نشوفها بعدين تمام فالنصوص دي بتدينا فكره قويه عن طبع بولس قبل ما يبقى مسيحي احنا قرينا كده ايه, إيه في اعمال الرسل سبعة إيه تمانية واحد وكان شاول راضيا بقتله وكان شاول يسطو على الكنيسة وكلمة يسطو دي هي إلومينيتو اللي معناها يبيد أو يفسد ذاكرها يا باشمهندس في صفحه اه تمام وبعدين في اعمال الرسل 22 بيدينا فكره هو اتولد فين انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيه وانه اتعلم على يد غملائيل وبعدين ايه واضطهدت هذا الطريق حتى الموت يعني كنت بضطهدهم لغايه ما يوصل لدرجه ان انا اموتهم مسلما ان السجون رجالا ونساء والناس تشهد عليا بكده طيب في النصوص اللي جايه بعد كده في كورنثوس الثانيه 11 22 ده بيتكلم عن اصله برضه هو ال- في النص ده بالذات كان بولس كان بيعطي مقارنه ما بينه وما بين مين التلاميذ او رسل المسيح فكان في كان بنقدر نستشف او نستقرئ من كده كان كان في ناس بتقول له انت ما تستحقش تبقى رسول انت مش من ضمن الرسل انت تيجي ايه جنب الرسل التانيين فراح هو قايل بقى ايه ان كانوا عبرانيين فانا عبراني او اسرائيليين فانا اسرائيلي او من ذريه ابراهيم فانا من ذريه ابراهيم فهو كان بيقول انا ند بند وبرضه لو انت كملت باقي النصوص هتلاقوا لو هم كانوا اتعذبوا او تم اضطهادهم او اتبهدلوا عشان دعوتهم انا كمان اتبهدلت واتقطعت وش- وكذا وكذا وكذا في روميا واحد في روميا 11 واحد بيقول فأقول ألعل الله رفض شعبه حاشا لأني أنا أيضا إسرائيلي يعني أنا ما دام بقيت مسيحي وكده ربنا ما رفضش شعبه لأن أنا كمان من شعب الله يعني لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين فهو كمان قايل لنا إيه هو من أنهي سبط يبقى احنا عرفنا ان هو عبراني اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبط بنيامين وانه كان فريسي واتعلم على ايد غملائيل وان هو اصلا من طرسوس كيليكيه في بعض ال- ال- النصوص التانية بتعرفنا ان هو كان ايه كان بيشتغل ايه
بيشتغل ايه؟
كان بيشتغل ايه بولس كان صانع خيام ايه الدليل على كده في نصوص برضو ايه في في اعمال الرسل بس يا رب افتكر مكانها ثانيه واحده
عقلينا خيالين فين ده طبعا بشرح ثلاثه اعمال الرسل ايه اه تمام اهو في كورنثوس وبعد هذا مضى بولس من اثينا وجاء الى كورنثوس فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من ايطاليا وبريسكيلا امراته دول ايه اكيلا وبريسكيلا العاملين معنا في المسيح اللي كان بيسلم عليهم في الرسائل ده بيحكي لنا اعمال الرسل قابلهم امتى لان كلوديوس كان مش عارف مين في العدد الثالث ولكونه من صناعتهما يعني ايه ولكونه من صناعتهما يعني هو وهما نفس الصنعة بيشتغلوا نفس الصنعة فعلشان احنا ولاد كار واحد وولاد صنعة واحدة فعمل ايه اقام عندهما وكان يعمل لانهما كانا في صناعتهما خيامين يعني بيشتغلوا ايه في صناعة الخيام فهو ات- اتعرف عليهم طلعوا من نفس الصنعة فراح قاعد معاهم واشتغل معاهم علشان هم كمان ايه كانوا في صناعتهما خيامين يبقى احنا نعرف عن بولس انه من طرسوس كيليكية وانه عبراني اسرائيلي من ذرية ابراهيم من سبط بنيامين وانه اتعلم على يد غملائيل وانه كان من الفريسيين هذا المذهب اليهودي المتشدد المتعصب تمام كويس قوي في غلطيا 1 13 بيقول ايه فانكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانه اليهوديه اني اني كنت اضطهد كنيسه الله بافراط وأت- واتلفها طب تعالوا نشوف النص ده ترجمته بيقول ايه في غلطيا 1 13 بيقول ايه بيقول الحياة بتقول كيف كنت أضطهد كنيسة الله متطرفا إلى أقصى حد ساعيا إلى تخريبها العربية المشتركة بتقول وكيف كنت أضطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها اليسوعية بتقول إذ كنت أضطهد كنيسة الله غاية الاضطهاد وأحاول تدميرها تمام؟ والانجيل الشريف فقد كنت اضطهد امه الله اشد الاضطهاد واحاول ان امحوها من الوجود زي الفل ترجمه الانجيل الشريف دي طيب يعني كان بي- عاوز يوصل لدرجه يعني لو احنا خدنا الفهم بتاع النص التاني اللي هو ἐλυμαίνετο ده معناه انه يفسد وناخد معاها قرينه ان انا كنت بخليهم يوصلوا لدرجه ان انا اضطرهم الى التجديف او الى الكفر والجزء الثاني اللي هو كان إيه- إيه لغايه الموت اضطهدهم مش عارف مين أد- آ- آ- اسم المسيح إيه الى إيه لغايه حد الموت يعني واني اقترع ان لما يصوتوا نموتهم ولا لا اديهم صوت ان انا ايه ان هم يموتوا يعني في قرينه بالمعنيين انه كان عاوز يعمل الاثنين يمحوها من على وش الارض انه كان بيقتل فيهم ويموتهم وبيدي صوته لموتهم وانه عاوز يفسد عليهم دينهم ويكفرهم لما كان بي ايه بيجبرهم على التجديف او على الكفر فهو كان عاوز يعمل الاثنين بولس من الاخر طيب في فيليبي 3 5 بيقول من جهة الختان مختون في اليوم الثاني الثامن يعني بولس عرفنا ان هو مختون مفيش اي مشاكل من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي يعني هو بيعرف نفسه كده خدنا معلومة زيادة عنه ان هو ايه اتختن زي ايه ما اي يهودي بي- بيختن اللي هي شريعة إيه، ابراهيم عليه السلام اللي مذكوره في سفر التكوين اللي هي مفروض إيه، عهد ابدي ما بين اتباع ابراهيم عليه السلام والله عز وجل الى الابد وده هو السبب ان المسلمين الى اليوم بي بي بي بي- بيختنوا او بيختتنوا ان احنا على مله ابراهيم وبنتبعه طيب أعمال الرسل 18 واحد 3 دي إيه, إيه بتاعة الخيامين قريناها كورنثوس الثانية 11 من 7 ل 9 أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد إيه النص ده يعني إيه أصل في بعض الإخوة بيقولوا وكان شاول يسطو على الكنيسة يعني حرامي لا مش ده النص اللي يتقال فيه ان بولس كان ح- هو حرامي بس مش ده النص اللي نستشهد منه انه حرامي لان مش يسطو على الكنيسه الكنيسه ده ما كانش ما كان طيب تعالوا كده نبص على النص ده في الترجمات الثانيه كورنثوس الثانيه 11 8 كورنثوس الثانيه 11 8 بيقول ايه النص ده فيه جزء كبير جدا محذوف مش موجود غير في الفان دايك اللي هو ايه واذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم اثقل على احد اللي هي الجزء اللي تحتيه خط ده هو ده موجود في الفان دايك بس محذوف من باقي الترجمات فالترجمات ب- ال- الحياه بتقول ايه ظلمت كنائس اخرى بتحميلها نفقه خدمتكم يا سلام ظلمت ايه؟
ظلمت كنائس أخرى بتحميلها نفقة خدمتكم يعني هنا الفان دايك بتقول إيه سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم يعني أنا خدت منهم فلوس واستخدم لفظة السلب يعني خد منهم غصب عنهم عشان أصرف عليكم طيب فهنا الحياة بتقول لا ده بولس ما سلبش ده خلى كنايس تانية تصرف عليكم فخلى يعني لا بولس مش هو اللي صرف بشكل مباشر طيب في العربية المشتركة بيقول ايه حرمت كنايس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم الع- اليسوعية بتقول سلبت كنايس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم عاوزك تطلع من العربية المشتركة دي النص ده اهو. عشان تشوف لو في تعليق هامشي وانا هطلع من اليسوعية علشان اشوف لو في تعليق هامشي احنا بندور على نص كام كورنثوس الثانية 11 8 صح
الشريف ما بيقولش حاجه في الكتاب.
ثواني هقول هنشوف الانجيل الشريف طيب ثانية واحدة يبقى الترج... الترجمة اليسوعية آه، بتقول برضو آه، سلبت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم الإنجيل الشريف كانت هناك جماعات أخرى تعولني فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم عكسها يعني اه طيب آه، في الملزمة دي يا شيخ اللي هي بتاعت التاريخ الصفحة رقم آه، 20 اه طيب النص بتاع الشريف ثاني ولا مش؟
بيقول كأن كانت هناك جماعات أخرى تعولني تعولني آه فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم أنا هبص كده عندي في اليسوعية علشان أشوف تعليق على النص ده رسائل القديس بولس الرسالة الث- الأولى ولا الثانية؟
تاني الرسالة الثانية لكورنثوس 11 8 ثواني ادي 11 8 سلبت كنائس اخرى كاتب تحتها الهامش رقم أربعة بيقول راجع 8 واحد 8 واحد طب اما نشوف 8 واحد يعني في نفس الكتاب ايه قصدي يعني إيه؟
يعني قابل بص شوفوا
8 ونحط 4 كمان اه طيب ادي 8 واحد نخبركم ايها الاخوه بنعمه الله التي من بها على كنائس مقدونيا فانهم مع كثره الشدائد التي امتحنوا بها قد فاض فرحهم العظيم وفقرهم الشديد بكنوز من السخاء واشهد انهم على قدر طاقتهم بل فوق طاقتهم وبدافع من انفسهم سالونا ملحين ان نمن عليهم بالاشتراك في هذه الخدمه للقديسين فتجاوزنا ما كنا نرجوه فاسلموا انفسهم الى الرب اولا ثم الينا بمشيئه الله فسالنا تيتوس ان يتم عندكم عمل الاحسان كما ابتدا به من قبل وكان يفيض عندكم كل شيء ولا فاهم اي حاجه بصراحه ما علينا هو طيب النص النص هنا بيقول ايه بقى؟ اللي هو 11 8 ده بيقول حر- حرمت كنائس اخرى واخذت منها النفقه لخدمتكم ماشي هو الم- المهم ان النص ده فيه شبهه الحوار بتاع وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد ده الفان دايك جابته من أني داهية أنا شايف إن ده م- مش موجود في الن- يعني مش موجود في النص المستلم مش موجود في النص البيزنطي مش موجود في النص النقدي ما مش لا مش لاقي لها اصل يا اما دي اضافه من الفان دايك انا تقريبا برضو لما جيت بصيت على كل الترجمات التانية مفيش ولا ترجمه فيها الزياده دي مفيش ولا ترجمه نهائيا فيها الزياده دي فلعل دي ايه زياده توضيحيه من الفان دايك ملهاش اصل في اللغه اليونانيه ملهاش اصل في المخطوطات يعني فاهم ازاي هي مش موجوده في اسكندريه برضه سيبك من السكندريه ايه دي مخطوطه احنا احنا مش قلنا النص اليوناني له ال- العائلات النصيه المشهوره تمام برضه الاسكندري والبيزنطي
المفروض هنا دي الغربي والبيزنطي والقيصري والسكندري النص البيزنطي ده هو اللي وصل لغايه زمن الطباعه وجي منه النص المستلم فالنص المستلم هو اللي تم استخدامه في ترجمه الفان دايك طيب هو مش موجود في النص المستلم يبقى الفان دايك جابته منين ندور على البيزنطي ما هواش موجود في النص البيزنطي النص النقدي هو اللي واخد من كل المخطوطات وبالمقارنه والدراسه ما هواش موجود في النص النقدي فاهم ازاي ممكن تكون في مخطوطه ولا اتنين فرضينيتين كده مع نفسيهم الله اعلم يعني لكن الاغلب ان ده تعليق هامشي كده من الفان دايك ملوش اي اصل تعليق تفسيري يعني طيب بولس واباده الكنيسه هنا بيقول ايه القس فهيم عزيز المدخل الى العهد الجديد دار الثقافه صفحه 345 ولكنه كان غيورا جدا في تقليدات ابائه وعليها فلما راى ان الطريق المسيحي وتعاليم المسيحيين لا تتفق مع الناموس بل تناقضه يعني ايه مالك إيه؟ كشرت يعني الديانه ايه بين النصر خد ده كلام اقرا انت انا هفتحه على الجهاز عندي ايه ولكن كان غيورا جداً.
ثانيه واحده احنا في صفحه كام صفحه 20 المدخل الى عهد الجديد ماشي ماشي
ده حلو أوي. ده- ده مش ده اقتباس ده اقتباس بس شرير ولا إيه عشان- يبرر نقد بولس للناموس صح؟
لا ده الاقتباس ده مهم جدا احنا احنا في صفحه 20 صح طيب هو بيقول ولكنه كان غيورا جدا في تقليدات ابائه وعليها فلما راى ان الطريق المسيحي وتعاليم المسيحيين لا تتفق مع الناموس بل تناقضه فقد بدا يضطهد الكنيسه اضطهادا مرا ويصف الرسول ذلك في غلطيه واحد من 13 ل 23 وفيليبي 3 4 6 النصوص دي احنا جبناها في الملزمه فوق اه تمام في غلطيا بيقول ايه, إيه آه آه وكنت آه، سم اه واني كنت اعطيت كنيسه الله بافراط واتلفها وفيليبي اللي هي ايه, إيه ما جبتهاش
بعد أربعة ايه أربعة وستة اه طب تعالى نقراها فين من أربعة لستة تعالى نقرا نفتح فيليب كده ثلاثة من أربعة لستة
طب هو قصة فاهم بيقول كده على أساس إيه؟
على أساس ال- الرسائل بولس اللي هو بيقراها يعني ماشي فيليبي أربعة من ثلاثة لستة صح كده؟
ثلاثة ولا أربعة وستة؟
ثلاثة من أربعة سنة اه
لأننا نحن الختان الذي
ثلاثة من أربعة مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا أولى من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس في الريسي تمام كده مع جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم يبقى هو الن- هو النص بتاع فيليبي 3 6 ده انه آه، من غيرته على الناموس يعني وكده بي- بيضطهد الكنيسه وبيضطهد المسيحيين. طيب كويس قوي. في نقطه مهمه قوي هو بيقول ان ه- هات القلم عشان أسمع. خلاص طيب هنا بيقول لا انا بقول له يجيبهولك فهو بيقول ان راى ان الطريق المسيحي وتعاليم المسيحيين طب هي التعاليم المسيحيين دي تبع مين بالظبط يعني مصدرها ايه لا اصل خلي بالك الاستقراء ده نتيجه اعمال الرسل اعمال الرسل هي اللي بتدي صوره ان المسيحيين الاوائل كانوا ماشيين زي ما بولس فيما بعد بدا يعلم فاهمين ولا لا النقطه اللي انا قلتها قبل كده انه بيحط تعليمه على لسان الرسل بيبتدي ببطرس بعد كده استيفانوس بعد كده فيلبس بعد كده مين بولس في الاخر فكان بولس مشي على تعاليم الرسل تمام فهو على اساس كده بيقول ان دي المسيحيه من بدايتها من قبل ما بولس حتى يبقى مسيحي لكن دي الصوره اللي بينقلها لنا تلميذ بولس لوقا تمام طيب احنا لما نيجي نقارن بقى بالمسيحيه في عهد المسيح اللي احنا لسه متعلمينها نصوص بالعبيط الناس بتيجي تقول له طيب ندخل الحياه الابديه نعمل ايه؟ اتبع الوصايا. بيقول لك اعمل ايه؟ ما هو مكتوب في الناموس. اقرا لي كده اللي ما- يعني المسيح عمره ما قال للناس خلفوا الناموس. ولا عمره علم بشيء مخالف للناموس المفروض وان هو اللي كان بيوصي وبيقول ما جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل واكمل وقال على كرسي موسى جلس الكتبه والفريسيون فكل ما قالوه لكم ان تعملوه ان إيه، تعملوه عارفين انتوا النصوص دي مكانها فين ولا مش عارف مكانها طب تعال نطلعها ونقول مكانها فين اولا النصوص اللي هي بتقول ما جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء متى خمسة سبعة عشر تمام بيقول إيه عاوز ورقة تكتب عليها خد خد خد خد خد يا حبيبي ما تضيعش وقت في متى 5 17 بيقول لا تظنوا اني جئت ل- لانقض الناموس او الانبياء البتاع ده بيبوظ تاني مني ليه متى 5 متى 5 17 آه، متى 5 17 لا تظنوا أني جئت لأن- لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات كويس أوي النصوص التانية بقى آه.
حضرتك ذكرتها المره اللي فاتت وبعدين علقت عليها على اللي بولس ومع و- آه.
ومعناها الصغير آه فانت ايه علاقه بقى اصغر والصغير ديت عشان انا مش فاهم ال ال من ناحية اللغة يعني اللغه بس شاول معناها صغير والمسيح بيقول ان اللي هيعلم انه ينقض الناموس ده هيبقى اصغر في ملكوت السماوات فهو بولس علم ان الناموس مش مهم يعني نبوه يعني.
اه كانها نبوه يعني حضرتك برضه قلت إن الصغير ده يعني اصغرهم في السن انا قلت يا المسيحيين بيفهموا كده ان هم سموه الصغير إيه، بولس اه ان هو إيه، اصغر واحد من ضمن اللي بيبشروا تلاميذ المسيح ورسله يعني طب والمعنى الحقيقي يا اخي انت بقول لك ده خيال علمي انا بقول كان المسيح بيبشر ان هيجي ناس تعلم بنقد الناموس فكان ده انطبق على بولس وقدرا سموه صغير زي ما المسيح قال انه يدعى اصغر او صغير خلاص كبر دماغك يعني شيء اللي هتبوظ لهم الدنيا يعني عارف؟
طيب النص التاني اللي هو بيقول على كرسي موسى دي موجودة فين موجودة في متى 23 2 بيقول على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم ما علينا وفضل يذم فيهم يعني هو بيقول إيه الناس دي هي اللي بتعلمنا الشريعة وبتعلمنا الناموس في زي ما يقولوا لكم مكتوب في الناموس كذا تعملوا بس ما تقلدوهمش هم في افعالهم علشان هم ايه منافقين وناس تعبانين وبيعلموا الناس تعاليم هي وصايا الناس من اختراعهم يعني وتقليدهم البشري ده طيب فبمجموع نصوص كثيرة جدا جدا بنقدر نعرف ان المسيحية لو كانت هي مبنية على تعاليم المسيح فهي لازم تكون تابعة للناموس والانبياء مش تنا- مش تناقضها طيب يقال ان بولس لما فضل يحارب الكنيسة ومش عارف مين علشان خاطر المسيحيين او تعاليم المسيحيين كانت ضد الناموس فعشان كده كان بيحاربهم في بعض المسيحيين او في بعض العلماء التانيين بيقولوا بولس او اليهود بشكل عام حاربوا النصارى لان مش بولس بس هو الوحيد كيهودي كان بيحارب النصارى اليهود بشكل عام وده بنلاقيه لما بولس حتى كان بيكلم اليهود بيحاولوا يقبضوا عليه بيحاولوا يقتلوه بيحاولوا يرجموه وهكذا ففي بعض العلماء بيقولوا ان السر في كراهية اليهود للتعاليم المسيحية دي هي ان هم بيقولوا عن المسيح ان هو المفروض يموت ويصلب ويهان وده ضد المعتقد اليهودي اللي هو موضوع اللي ايه ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل فطلع بقى الاختراع اللي لا ده المفروض الكلام ده كله يحصل ومكتوب في العهد القديم برضو بقول ان بولس هو اللي اخترع الحوار ده حطه على لسان الرسل وحطه على لسان المسيح في انجيل لوقا يعني الحته بتاعت تلميذي عمواس دي اللي هو كان ماشي واتنين بيتكلموا فقال لهم انتوا بتتكلموا ايه وانتوا ماشيين عابسين فراح قال له الامور المختصه بيسوع مش ه- ده مش موجود غير فين؟ في لوقا ولوقا هو اللي قال بقى ان ايه حوار الصلب ده موجود في في اول موسى وجميع الانبياء وانه لازم يحصل وانتوا ايه اغبياء وبطيئه القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء ومش عارف ايه فتحس دايما ان ايه لا هو بولس هو اساس كل ده ولوقا عمل شغل عالي جدا في انه ايه يخلي تعليم بولس هي تعليم الرسل وتوصل لغايه كمان ان المسيح بشر بيها او قال بيها يعني تمام طيب المهم ان ده اعتراف صريح من آه، فهيم عزيز ان المسيحيه حاليا بتناقض الناموس لا تتفق مع الناموس بل تناقضه فهو بيقول هو ده السبب واستمر في ذلك إلى أن أخذ رسائل من رؤساء الكهنة إلى دمشق لكي يضطهدوا لكي يضطهد المسيحيين هناك دي قصة إيه؟ أعمال الرسل تسعة واللي احنا قريناها في أعمال الرسل 22 وقريناها في أعمال الرسل 26 بس توقفنا عندها يعني قلنا نبقى نقرا الكلام ده بعدين وفي الطريق قابله السيد بنفسه وتغير طريق حياته تغييرا تاما تمام كويس قوي فدي الحته اللي انا كاتبها ايه نقاط بسيطه اللي هي ليه بولس باعتباره يهوديا يضطهد المسيحيين فبيقول ايه لان اليهود كانوا بيقولوا عن المسيح الرئيس انه سيعيد مجد اسرائيل وانه زي ما اتقال عن المسيح انه ملك اليهود ملك ما يحصلش فيه كده ما يتسلبش ما يموتش ما, ما يبصقش في وجهه لان هو ده كان المعتقد اليهودي ان المسيح هيبقى ملك اليهود وهو اللي هيعيد مجد اسرائيل وهو اللي هيجلي الرومان اللي محتلين بلادهم وهيرجع مملكة داوود وسيجلس على كرسي داوود ولا يكون لملكه نهاية إلى آخره فلما لقوا ان ال- المسيحيين قالوا ان يسوع هو المسيح ملك اليهود وحصل فيه كده ما قبلوش هذا الكلام وبداوا ان هم يضطهدوهم ويحاربوهم والكلام ده تخريف وهذيان وكلام من ده طبعا الكلام ده احنا استقيناه من لوقا 24 وبرضه اللي هي بتاعت ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل وبرضه اللي احنا قريناه قبل كده في تسبيحه زكريا عن الخلاص والفداء ان احنا نعبد الله بلا خوف مخلصين من ايد اعدائنا والكلام ده كله. طيب في الصفحه رقم 21 النص بتاع اعمال الرسل اللي هي يسطو على الكنيسه يفسد الكنيسه يحاول اباده الكنيسه وبتاع إيه، ελυμαίνετο ده ελυμαίνετο την εκκλησία ف ελυμαίνετο كأنها من أصل كلمة eliminate طيب ماشي في أعمال الرسل تسعة تعال نقرا كده من أعمال الرسل تسعة دي كانت إيه ال- الأحداث قبل ما بولس يبقى مسيحي تسعة واحد وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل تمام إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق يعني إيه أناسا من الطريق ناس على الناس الطريق مش مش اتباع اتباع من المسيح الدار.
أد- اتباع المسيح اتباع دينه الطريق ده المذهب ده هو هيمشي يقبض على الناس اللي ماشيين في الشارع لا اللي هو بيقول "وات- واضطهدت هذا الطريق حتى الموت اللي هو ال ال المذهب ده المذهب ده اللي هم ماشيين فيه الدين ده انا علشان كده إيه، حاطط الترجمه اليسوعيه في البلزمه عشان ترجمه الفان دايك زباله فهنا بيقول وطلب منه رسائل الى مجمع الى مجامع دمشق حتى اذا وجد اناسا على هذه الطريقه الدين ده المذهب ده رجالا ونساء ساقهم موثقين الى اورشليم ممتاز جدا
فان دايك شيء ماذا تقول فان دايك؟
الفان دايك بتقول إيه، حتى اذا وجد اناسا من الطريق طبعا ترجمه سخيفه جدا وما تبينش المعنى اعمال الرسل 22 3 ل 5 ده قريناها واضطهدت تلك الطريقه حتى الموت دي اليسوعيه الفان دايك بتقول واضطهدت آه، ذلك الطريق حتى الموت ومش عارف برضه اعمال الرسل 22 4 ازاي 22 4 واضطهدت اه مذهب يسوع ده تبع العربيه المشتركه او دين يسوع يعني برضه في 22 إيه، إيه، 19 ل 20 دي ما قريناهاش دي هو هنا بيقول تبع الترجمه اليسوعيه فقلت يا رب هم يعلمون ده المفروض لما المسيح ظهر له وكلمه فبيقول يا رب هم يعلمون اني كنت في كل مجمع اسجن المؤمنين بك واضربهم بالعصا يمدهم على رجليهم يجلدهم على ظهرهم المهم انه كان بيعذبهم يعني وده ثابت في نصوص تانية واني كنت حاضرا حين سفك دم شهيدك استيفانوس وكنت موافقا على قتله محافظا على ثياب قاتليه امتى محافظا على ثياب قاتليه لما هم ده ده مش كده بس هي هو ده سياق استفانوس هي اللي جت تحت رجله يا راجل طب اقرا كده تاني في أعمال الرسل سبعة 58 وأخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكانوا يرجمون استيفانوس فهو بيقول لك دول حطوا هدومهم عندي وانا حفظتهم على هدومهم وكنت راضي بقتل بقتل استيفانوس تمام طيب اذا كان ممكن شاب صغير ويأخذ كيف يكون موافق على كذا؟
إيه؟
شاب صغير لا ما هو واضح ان هو ما كانش شاب صغير بيبي يعني واحد عنده مثلا قول 25 سنه ولا حاجه لكن هو هو لا يعني أ- طبيعي يعني.
لا ما هو يا مولانا هم بيقولوا عنه بولس بمعنى الصغير ده مقارنه باعمار مين تلاميذ المسيح المسيح رفع سنة 33 ميلادية قول الأحداث دي حصلت سنة 40 يعني المفروض تلاميذ المسيح لو كانوا من عمره أو أصغر منه أو أكبر منه يعني ناس عندهم مثلا حوالي 40 سنة دلوقتي تمام فهو كان أصغر منهم أو أصغر واحد يعني ممكن حاجة وعشرين 30 كده يعني لكن مش عيل صغير لكن هو واضح زي ما هو قال ان هو كان راجل له م- معرفة برؤساء الكهنة وكان بياخد منهم جوابات ورسائل عشان يروح يقبض على الناس وكان بيعتقلهم يعني شاب عافي يعني انه يدخل ويقبض على ناس ويجرهم يعني مش عيل صغير طيب برضه في اعمال الرسل 22 19 ل 20 فقلت يا رب هم يعلمون دي قريناها بس دي ترجمه ماشي اسف 26 أعمال الرسل 26 من 10 ل 12 وهذا ما فعلت في أورشليم إذ تلقيت التفويض من عظماء الكهنة فحبست بيدي في السجون عددا كثيرا من القديسين وكنت موافقا لما اقترع على قتلهم قرينا النصوص دي قبل كده وكثيرا ما عذبتهم متنقلا من مجمع إلى مجمع لأحملهم على التجديف يعني أخليهم يكفروا وبلغ مني السخط كل مبلغ حتى اخذت اطاردهم في المدن الغريبه يعني يسافروا برضه ما سيبهمش اجري وراهم واقبض عليهم طيب في تيموثاوس الاولى واحد من واحد آه، آه، اسف من طل- من من كام بقى من 12 ل 14 أشكر للمسيح يسوع ربنا الذي منحني القوة أنه عدني ثقة فأقامني لخدمته يا سلام على أساس المسيح هو اللي اختاره يعني طيب أنا الذي كان فيما مضى مجدفا مضطهدا عنيفا الكلام ده خطير جدا يعني ايه يعني هو بيقول المسيح اختارني رغم ان انا كنت قبل كده مجدفا مضطهدا عنيفا الترجمات التانية بتقول ايه ترجمة الحياة بتقول مجدفا عليه يعني كنت بقول كلام وحش عليه كلام كفر عليه ومضطهدا ومهينا له يعني بولس قبل المسيحية كان بيهين المسيح كان بيكرهه كان بيقول كلام وحش عليه أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمته فيما مضى ترجمة العربية المشتركة يعني كان بيسب المسيح والعياذ بالله وده مين اللي هم دلوقتي بيقولوا عنه أهم شخصية وهو أكتر واحد فهم عمل المسيح والكلام الفاضي ده كله طيب كويس أوي مجموعة النصوص دي بتوضح لنا شخصية بولس قبل المسيحية بشكل واضح جدا وصريح ع- عرفنا معلومات عنه كتير ان هو من طرسوس كيليكية وانه آه، آه، آه، عبراني اسرائيلي ومن سبط بنيامين وت- وفريسي واتعلم على ايد آه، غملائيل وانه اتختن في اليوم الثامن والصفات بقى الكتيرة دي اللي هو كان بيحارب فيها المسيح بي كان عاوز يفسد المؤمنين كان يختفي اليوم السابع من المرة، صح؟
اه مش الت- السابع، مش الثامن لا اليهود كان يختفي الثامن أم السابع
ما انت لو بصيت في لوقا المسيح آه، آه، بيقول انه بعد 8 ايام تقريبا اليوم الثاني جاء ويختم السنة. وخلى المعمدان- هي الشريعه بتقول كده الشريعه بتقول كده اهو آه، ختان الطفل ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك يعني بيختنوا في اليوم الثامن ده الشريعة بتقول كده طيب بولس والمسيحية هو بيقول سبب دخول بولس الى الايمان المسيحي هو ظهور نوراني ال- النقطه دي مهمه ان ال ال مهما كانت الخلاف في القصه لكن بولس لم يرى المسيح القصص بتقول ان ابرق نور وسمع صوت هو ما شافش حد سمع صوت والدنيا نورت من حواليه فراح قايل من فراح الصوت ده قايل له شاول شاول لماذا تضطهدني فراح قال له من انت قال له انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس مناخس فقال له يا رب ماذا تريد ان افعل القصه بتاعته دي فهو ما شافش المسيح ظهر له نور سمع صوت ما كانش يعرف مين صاحب الصوت فالصوت راح قايل له ايه انا يسوع راح صدق على طول ان هو يسوع فاهم ازاي الترجمه الحقيقيه اللي صعب عليك ان ترجمها انت تسمعها. ماذا يقصد بها؟
ط- نبقى نشو- نشوفها لما اجي اطلع النصوص المهم في نص مشهور على لسان بولس بيقول ايه في كورنثوس الثانية 11 14 هنا س- خليني خلينا نقرا ايه, إيه من من اول 12 كورنثوس الثانية 11 12 بيقول ولكن ما افعله سافعله لاقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يجدوا كما نحن ايضا فيما يفتخرون به يعني ايه يعني ايه عندنا المصري ما تطلع يا عم النص وتقراه سبحان الله بس هو مكتوب هنا بدور عليه لا مش مكتوب هنا كام كام كورنثوس الثانية 11 12 ولكن ما أفعله كورس الثاني حلو 11 12 ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به طب تعالى كده نبص على الترجمات التانية في النص ده بتقول إيه عشان يكش نفهم حاجة ولكن سأفعل ما أنا فاعله الآن لأسقط حجة الذين يلتمسون حجة تبين أنهم مثلنا يعني في ناس عاوزين يبقوا زي بولس طيب هيبقوا زي بولس ازاي يعني طب نقرا النص اللي بعديه لان مثل هؤلاء هم رسل كذبه فعله ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح يعني ايه بيحاولوا يعملوا نفسهم كانهم رسل المسيح علشان يبقى ليهم مكانه مرموقه زي ما بولس له مكانه مرموقه ومش عارف مين وبعدين بيقول حاجه غريبه قوي بيقول ولا عجب يعني الناس دي بتغير شكلها او بتحاول تبقى شكلها زي شكل رسل المسيح ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور يعني الشيطان ممكن ايه يغير شكله يبقى شبه الملاك لكن ده ما يمنعش ان هو شيطان فالناس الرسل الكذبة دول اللي بيحاولوا يتشبهوا برسل المسيح عشان يبقوا زيهم ويكونوا في مكانتهم دول زي الشيطان اللي بيقدر ايه يغير من شكله ويظهر على شكل ملاك هذا اعتراف منا إن اللي اللي طلع له هو شبه ملك الشيطان مش اعتراف منه ولا حاجة لكن السؤال ايه الضامن ان فعلا النور اللي ظهر له هو فعلا المسيح لان ده نور ظهر والشيطان يقدر يعمل ده تمام وهو ما عرفش الصوت اللي بيكلمه قال له شاول شاول لماذا تض- لا- لماذا تضطهده فراح قال له طب انا مش عارف انت مين قول لي انت مين راح قال له انا يسوع صدقوا على طول ان انت يسوع ايه الدليل ايه البرهان فاهم ازاي يعني هو ما ظهرلوش بشخصه نور بس والصوت ما عرفش هو مين الشيطان ممكن يعمل كده ولا ما يقدرش ممكن الشيطان ممكن يظهر لك في شكل ملاك مش بس انه ينور لك نور ويسمعك صوت يعني دي حاجات خفافي كده بسيطة ممكن يعمل هو اقوى من كده فاهم ازاي طيب فهو بيقول ايه ان الم- المفروض ال- ال- بحسب اعمال الرسل دخول بولس للمسيحيه كان بسبب هذا الظهور النوراني ان نور ابرق في السماء وسمع صوت فقال له انا مسيح انا المسيح يسوع فامن بيه على طول قال له امين طيب برضو في فكره ال ال بولس والمسيحيه ان انا قلت الكلام ده قبل كده المسيح اتصلب والمعلق على خشبة أو المصلوب ملعون من الله فدي برضو نقطة يمكن برضو اليهود لما قالوا ده المسيح اللي اتصلب فقال لك ازاي ملك اسرائيل والمسيح الرئيس وكذا وكذا وكذا يتصلب يعني يبقى ملعون من الله دي نقطة برضو المهم طيب هو اتصلب يبقى ملعون من الله بس قام من الاموات وربنا اللي اقامه يبقى مش ملعون طيب يبقى ليه حصل انه اتصلب فقال لك زي ما فهيم عزيز قال انه اكتر واحد فهم عمل سيده فقال لك اكيد القيامه ليها مغزى ومعنى وموته كان له هدف فبدا يرمز بالحاجات دي اكت- اكتبوا كده الرموز دي قال لك اللعنه هي ايه خطيه ادم اللعنه اللي احنا ورثناها وكلنا حملناها وشلناها فبيقول ان المسيح ايه صار لعنه لاجلنا يعني بمعنى ان هو بقى ملعون واللعنه دي رمزها ايه الخطيه اللي كانت على ادم والخطيه الموروثه وكده طيب وبعدين مات الموت ده هو ايه تطبيق حكم الله على ادم انه يوم تاكل من الشجره موتا يموت موتا تموت تمام فاللعنه هي الخطيه اللي ورثناها المسيح شالها ولبسها لما اتصلب على الصليب ولما مات نفذ اتنفذ فيه حكم الموت على ادم طيب لما قام من الاموات ايه اللي حصل قال لك خلاص اللعنه اتشالت وحكم الموت خلاص اتنفذ فبقى فيه حياه حياه ابديه واتصالحنا مع ربنا وكده نقدر ندخل الجنة وبقينا أبرار أمام الله وإن احنا بقى لما نؤمن إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات ونتعمد نعتمد يعني اللي هو ن- نتغسل بالمية ومش عارف إيه النصارى بيعتقدوا إن يغطس الواد مرة واثنين وثلاثة هو بيؤمن إنه كأنه لما بيتغطس بيموت لما بيترفع قام من الاموات مع المسيح آه، متنا ومع المسيح قمنا وبعض العبارات اللي هم بيقعدوا يقولوها دي فاحنا لما بنآمن بقى بانه اتصلب ومات وقام من الاموات ونعتمد المعمودية دي يبقى احنا ايه حصلنا على الخلاص من آمن ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدم فهو بولس بقى ايه ربط ما بين الصلب يعني اللعنه يعني الخطيه الموروثه والموت يعني تنفذ الحكم خلاص اللي كان على ادم المسيح افتدانا ومات لاجلنا وبعدين لما قام من الاموات فتح لنا باب الحياه مره اخرى وخلاص احنا بقينا ابرار امام الله واتصالحنا مع الله وهكذا وخلاص نقدر ننال الحياه الابديه هو- هو مش المسيح مات واللعنه اتشالت آه.
هم ليه بيتعمدوا لحد دلوقتي؟
علشان بقى انت تقبل هذا الايمان يعني هو انا هقبل الايمان اللي هتعمله تصديق الحديث تآمن؟
صلى الله عليه وسلم كل من يولد على الفطرة فأبوه من اليهودان والمجوسان والنصراني لأن هو يعني بيصير هو بيؤمن بكده ان هو هو مين اللي بيؤمن بكده هو بيؤمن ايوه ان انت لازم تعتمد علشان تدخل في الايمان ده غير كده انت لسه عليك اللعنه ولسه عليك حكم هو الموت شالها بقى مات هو هو شالها بس انت لازم تقبل انه شالها عنك وتؤمن بده يعني انا لو قابلتها وما اتعمدتش ماليش مسيح لا ما ينفعش لازم تؤمن وتعتمد كمان هتشتم
ايه يا مولانا
في واحد من العلماء بتاعنا اه كان خلص ثواني بس بالتالي هو عمره كبير لما يجي يتعمد صح؟
مين واحد من العلماء بتاعنا مش فاكر والله طيب انا هكتفي بهذا القدر المره الجايه هنقرا بقى الثلاث روايات بتوع بولس ونطلع ما بينهم التناقضات وبعدين ايه نبتدي نبص على اهم معتقدات بولس من الرسائل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك